وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد اللهم نق قلوبنا من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا مبروك عليكم الفرش وأول ما نبدأ به هذا اليوم أن نقول الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي قولوا الحمد لله والحمد لله كذب المنجمون الذين زعموا ان النهاردة هيبقى اشد برودة وعواصف ورعد وامطار والحمد لله الشمس مالية الدنيا والدنيا زي الفل فالحمد لله رب العالمين أن صفى لنا يومنا ونسأله أن يتمم النعمة فيطهر قلوبنا وينور قلوبنا آمين والبداية في هذا اليوم يوم الأربعاء يوم الربانية هنا المدرسة الربانية وهذا شرح كتاب كيف أتوب وقد ذكرنا أن لم- في لماذا نتوب خامسا الفرار من العذاب والوحشة والحجاب ثم ذكرنا أن العبد بينه وبين ربه عشرة حجب والحجاب الأول الجهل بالله وفي الكتاب اللي احنا وزعناه الاسبوع اللي فات المفروض الناس يبقى ما يضيعش الكتاب لازم يجيبه كل اسبوع معاه آه، ذكرنا ان بالتوبه تتخلص من الحجاب الاول الجهل بالله و ذكرنا بعض اسماء الله جل جلاله التي يتوقف معها التائب الحجاب الثاني البدعة يبقى خلي بالك الحجاب الأول الإيه الجهل بالله وبنقول إن ده أخطر مرض بتعاني منه الأمة وأكثر مرض منتشر بين الناس الجهل بالله تقول لي في حد ما يعرفش ربنا آه أكثر الناس لا يعرف الله كما ينبغي الحجاب الثاني البدعة فمن ابتدع حجب عن الله ببدعته فتكون بدعته حجابا بينه وبين الله حتى يتخلص منها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو رد وانظر إلى قول الله تعالى في الكفار أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء لماذا؟ هنا لطيفة من كلام سلفنا الصالح في قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالمؤمن حين يعمل الأعمال الصالحة تخترق السماوات تخترق الحجب تصعد إلى الله كأنها تفتح في السماوات طريقاً وتفتح أبوابا فإذا مات وصعدت روحه وجدت الأبواب مفتحة لأن الذي فتح الأبواب ومهد الطرق وسبل السبل هي أعماله التي تصعد من الصالحات والذكر أما إذا لم يكن له أعمال صالحة ظلت الأبواب مغلقة والطرق مز- م- موصدة مؤصدة والسبل مسدودة فإذا مات وجاءت روحه لتصعد غلقت دونها أبواب السماء كما لم يفتح بنفسه بعمله لنفسه سبيلا قال ربنا جل جلاله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون كلام جميل بنقول أيها الإخوة انتبهوا إن ال- الإنسان إذا عمل صالحا الأعمال الصالحة دي إليه يصعد الكلم الطيب فالكلام الطيب العمل الطيب بيطلع لربنا يصعد إلى الله ودي من أدلة العلو من أدلة علو الله على خلقه لأن الجهمية والأشاعرة بيقولوا إن ربنا مش في السماء يقولوا لا نصف الله بالفوقية ولا بالتحتية يقولوا كده من وصف الله بالفوقية أو التحتية فقد كفر وهم على كده بيكفروا النبي اللي يقول كده لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء وأشارت إلى السماء فقال اعتقها إنها مؤمنة اعتقها إنها مؤمنة فإذا علم ذلك إن النبي أقرها على أنها أشارت إلى السماء ربنا فوق يبقى اللي يقول اللي يقول غير كده غلطان ربنا قال- الرسول قال إن ربنا فوق وربنا قال في القرآن يخافون ربهم من فوقهم لأن الكلام ده بيجي كتير في إذاعة القرآن الكريم إن ربنا مش فوق ربنا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جوه العالم ولا خارجه ولا مختلط بيه ولا منفصل عنه ضيعوا ربهم ربنا فين بقى ما ما حدش يعرف لكن الله اللي نعتقده مذهب أهل السنة والجماعة نعتقد أن الله مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى حين تسأل أين الله فوق السماء ده عقيدة وعقيدة صحيحة لابد أن تعتقدها وأن تعلمها أولادك أولادك الصغيرين و- وزوجتك تعلمهم كده أين الله في السماء ليه ربنا قال كده أأمنتم من في السماء الله عز وجل س- سيدنا النبي لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء يبقى عندنا الدليل من الكتاب والسنة ودايما وكتير قلت يا جماعة لما حد بعد كده يجي يقول لأ ازاي توصف ربنا بالمكان وهو لا يحده مكان قول انا قلت يحده مكان انا ما قلتش يحده مكان انا قلت استواء يليق بجلاله وكماله اذا قلت علوا يليق بجلاله وكماله مش كما يخطر بالبال مش زي ما احنا متصورين ولا احنا شايفين وانما كما يخطر كما اراد جل جلاله استواء يليق بجلاله وكماله الشاهد ربنا جل جلاله ودي احد الادله اليه يصعد يصعد يبقى ايه فوق يصعد يصعد اليه اليه يصعد الكلم الطيب فاي اعمال طيبه بتصعد الى الله ودي كمان بتعلمك يا جا- يا اخي بتعلمك اتقان العباده لان العباده دي بتعرض على الله بتطلع له عشان كده دايما اقول انك انت صليت يا شيخ علي صلاه الظهر صلاه الظهر اللي صليناها دي طلعت لربنا وتعرض عليه وربنا راها الان اما تستحي ان تعرض عليه صلاه نصها سرحان اما تستحي ان تصعد الى رب دي صلاه تطلع لربنا دي صلاه تطلع لربنا وهي مليانه سرحان في كلام فارغ وانت واقف بين ايديه وينصب وجهه الى وجهك فتجعل الانسان دايما وهو يعمل الاعمال متيقظ صح صح يعني ينفع اهدي لربنا حاجه زي كده فابقى احاول واجتهد ان اتقن العمل الذي اعمله لربي جل جلاله آه، الأعمال اللي بتصعد لربنا بتفتح أبواب في السماء يبقى طلعت لك صلاة وجنبها ذكر وجنبها دعاء وجنبها بتفتح أبواب في السماء لما تموت ربنا سبحانه وتعالى كل الأرواح بتصعد للسماء اللي فتح لنفسه أبواب روح وهتعدي أرواحهم في عليين واللي ما فتحش أبواب بقى اللي ما عملش أعمال تغلق دونها أبواب السماء وتعود الروح فتنزل في أسفل سافلين أرواحهم في سجين الأبرار في عليين والفجار في سجين سجين في الأرض السابعة في أسفل سافلين لذلك بنقول بقى العمل الصالح بقى اللي يطلع إليه يصعد الكلم الطيب العمل الطيب العمل الصالح اللي يطلع لربنا لازم له شرطين قال وللعمل الصالح شرطان الإخلاص أن يكون لوجه الله وحده لا شريك له والمتابعة أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول شرط أن يبقى إخلاص الإخلاص أن يتجرد من قلبك كل رغبة إرادة إلا إرادة وجه الله والإصرار والإخلاص يا جماعة أشق شيء على النفوس أصعب شيء في العبادة هو الإخلاص عشان تحقق الإخلاص عندنا مشكلتين واحنا حاولنا المرة اللي فاتت نوجه إلى أنه لابد من النية اوعى تيجي هنا من غير نية قلت لك تخرج من باب بيتك الصبح وانت جاي هنا تنوي انك جاي تصلي لو نويت ليك اجر ما نويتش مالكش قول لي طب اللي خرج ونسي ينوي ممكن ينوي دلوقتي اه ممكن ينوي دلوقتي بس اجره هيبدا منين من دلوقتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ لكل امرئ ما نوى ولازم تعرف ان في فرق بين الاخلاص وبين النيه النيه ان انا قلنا كده النيه انبعاث القلب الى جهه المطلوب التماسا له دي النيه ان قلبك يتحرك النيه محلها القلب ما بقولش بلساني نويت اصلي الظهر اربع ركعات دي بدعة لا بدعة ليه قلنا البدعة انك تعمل حاجة النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم انك تعمل حاجة النبي ما قالش عليها كل شيء ليس عليه كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد مردود غير مقبول فلذلك النبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما وقفش قدام الصحابة وقال لهم ان وقولوا نويت اصلي الظهر اربع ركعات النبي قال كده ما قالش ايه الدليل انه ما قالش يا فضيل الشيخ مجدي ما وصلتناش لو قال كانت وصلتنا ادام ما وصلتناش يبقى ما قالهاش لا، برضو لازم نأصل الاصل ده ان كل صغيرة وكبيرة النبي عملها وصلتنا وصلتنا بمنتهى الدقة لما تلاقي ان سيدنا انس يقول عددت سبع عشرة شعرة بيضاء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اللي عدوا انهم 17 شعراية ما فاتهمش صغيرة ولا كبيرة يبقى ال- ب- بس ده لازم تؤمن بيه ده ايمان ان كل شيء النبي عمله وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم من الله والجنة إلا وقد أمرتكم به ولا شيئا يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه بلغ والبلغ, والبلاغ ده وصل يبقى عشان لما يجي واحد يق- اقول له ايه الدليل يقول لي هو لازم كل حاجه بدليل اه اقول له اه لازم بدليل يعني كل حاجه النبي عملها وصلتنا اه كل حاجه النبي عملها وصلتنا يعني كل حاجه ما نعملهاش الا اذا كان النبي عملها ايوه ده شرط نرجع تاني للاخلاص احنا بنقول في فرق بين الاخلاص والنيه النية من ينبعث القلب ان ربنا يرى من قلبك انك انت بتقول نويت اصلي الظهر قلبك يقول قلبك يتحرك دي النية الاخلاص ان يبقى نويت اصلي الظهر لله مش احنا قلنا بعد قبل كده ان في ناس بيصلي عشان يستريح هو ما- اما بيصلي بيرتاح فبيصلي عشان يستريح ولله ما تقبلش حابط بيصلي عشان الصلاة بتجيب رزق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك فالصلاة مجلبة للرزق فالصلاة بتجيب رزق فواحد بيصلي عشان عاطل مش ما عندوش شغل عشان ربنا يرزقه شغل ولله لا تقبل حابط فلا يقبل الله اي عمل بقى انا بذكر ربنا لله وعشان خايف لا تقبل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لله وحده ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه خلاص دي نمرة واحد وخلي بالكم مش معنى ان واحد بيقول انا صليت الظهر ونويت الاخلاص يبقى بض- على طول مخلص لا ده ممكن يبقى مخلص وبعد لحظة يبقى مرائي الكم اجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر كل ما اطلع الرياء من هنا يطلع لي من هنا انزعه من هنا يطلع لي من هنا اقلعه من هنا يطلع لي من هنا هو الرياء كده احنا قلنا انك انت جاي هنا عشان ايه عشان تصلي يروح طالع لك وعشان التقي بالاخوه دي عشان اقابل فلان عشان اشوف الشيخ علشان اسال السؤال الفلاني عشان وتفضل انت تشيل دي تطلع واحده تانية تشيل دي تطلع واحده تانية تشيل دي يفضل ينزع الرياء تماما ده الاخلاص اتنين المتابعه المتابعه المتابعه انك تمشي ورا سيدنا النبي وده يستلزم انك انت تتعلم سنه النبي انك تعرف سنه النبي سيدنا النبي صلي عليه قال صلوا ها كما رايتموني اصلي ولما يقول كما رايتموني انت شفت سيدنا النبي انت شفته كأنك رأيته صلوا كما رأيتموني أصلي عشان كده قلنا اجعله أمامك إمامك كما رأيتموني دي اليقين واليقين خلي بالك يا عم شبكي من ال- النقطة المهمة دي أن اليقين ينبع من الإحسان لأن الإحسان رؤية قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه فلو أنت عندك إحسان ما هو ثلاث مراتب إسلام وإيمان وإيه وإحسان المرتبة الثالثة الإحسان دي اللي هي الرؤية كأنك تراه اللي هي بتؤدي إلى اليقين الإحسان يجلب اليقين فيبقى لما يبقى عندك إحسان في الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى كأنك تراه صلوا كما رأيتموني وصلي يبقى كأنك تراه كأنك تراه يبقى كأنك شفت النبي وهو بيصلي عشان كده قلنا هنجيب الكتاب بتاع ملخص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها كأنك شايف النبي وهو بيصلي شايف وهو واقف واقف ازاي حاطط ايديه فين وعينيه فين ورجليه فين وهو راكع ايديه فين ورجليه فين وعينيه فين وبيقول ايه هو ساجد نفس الشيء كأنك شايفه اجعله امامك امامك هو امامك قدام عينيك انت شايفه وبتصلي وراه صلي عليه صلى الله عليه وسلم في كده في كل حاجة في كل صغيرة وكبيرة بقى في حياتك كأنك شايف سيدنا النبي اما اجي اصلي اما اجي اذكر الله ودايما اقول يا جماعة خلي بالكم ان ربنا امرنا باوامر في القرآن مثلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أو الصلاة ربنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوامر أهي. أقيموا الصلاة بس ربنا ما قالناش في القرآن إن الظهر أربع ركعات ولا العصر ولا المغرب ثلاثة ولا الفجر اثنين ولا قال لنا إزاي نركع في في القرآن في المصحف ولا إزاي نسجد لكن اللي علمنا التفاصيل دي مين؟ سيدنا النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده دايما نقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل لنا سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ارسله بشر مش ملك ليه لان احنا بشر ربنا قال كده قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لو كان اللي عايشين على الأرض ملائكة كان ربنا يبعت لهم ملك لكن كون اللي عايشين بشر ربنا يبعت لهم بشر بشر سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بشر بيمرض ويتعب بيتعب صلى الله عليه وسلم عشان كده لما نقول صلي زي سيدنا النبي كان بيسجد قد كده بيصلي الفجر الركعة بمئة آية بيصلي الظهر الركعة الأولى بثلاثين آية والركعة الثانية بخمستاشر آية ويسجد عشر تسبيحات مستريحات بتقول ما اقدرش لا تقدر اللي يقول انا ما اقدرش على كده نقول له ايه تقدر لان النبي قدر والنبي بشر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهكذا في كل اعمالك في الصيام احنا قلنا ايه ان الرسول جاب التفاصيل عشان كده اهل البدع احنا بنتكلم دلوقتي عن الحجاب الثاني البدعه ايه هي البدعه طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية وليست بشرعية يقصد بها التقرب إلى الله تعالى لتعريف البدعة طريقة في الدين إيه؟ مخترعة طريقة جديدة مش مش مش شرعية طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية شكلها شرعي وليست بشرعية ويقصد بها التقرب لأن لو واحد عبد عبادة وما قصدش التقرب إلى الله تبقى دي زندقة مش بدعة وإنما بدعة لما يقصد بها التقرب إلى الله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يعني مثلا عندنا في الفلاحين منتشر ان هو لما يأذن الأذان يعمل ايه يصلي على النبي بعد الأذان الصلاة والسلام عليك عارفينها دي هذه تيجي تقول له كده بدعة يقول لك الله ده انا بصلي على النبي الصلاة على النبي بدعة الصلاة على النبي مش بدعة بس وضعها في هذا الموضع اسمها بدعة إضافية بدعة إيه إضافية عشان كده الفقهاء لما يجوا يتكلموا عن الأذان يقولوا الأذان 18 كلمة متحدد تحديدا اللي يزود عليها كلمة تبقى الكلمة دي إيه بدعة بدعة بدعة إضافية يجوا بعد ما يأذن يصلوا ركعتين ويقعد واحد قارئ يقرا له ايتين بين الاذان والاقامه دي برضه قراءه القران دي ايه مش قراءه القران قراءه في هذا الموضع الفعل ده اسمه بدعه بدعه اللي بيقعدوا في- يقروا سوره الكهف يوم الجمعه قبل الجمعه دي ايه بدعه تقول لي قراءه القران بناء على القران ده ده هو ده وحش لا يجوز ليه بدعة اللي يقول بعد تلاوة القرآن صدق الله العظيم بدعة ليه لأن النبي لما قرأ قرآن ما قالش صدق الله العظيم ولا قال لو كان قال كانت وصلتنا واحد يقول لي طب امال الرسول لما كان بيخلص قراءة القرآن كان بيقول ايه ما بيقولش حاجة يعني الواحد يخلص قراية ويقفل المصحف كده خلاص اه شكلها وحش انت مالك انت تحكم شكلها وحش شكلها وشكلها حلو مش بمزاجك صليت على الرسول قس على ذلك بقى بدع كتير جدا الناس بتعملها بدع كتير هم يقصدوا بها التقرب الى الله وشكلها شرعي شكلها من الشريعه فيها مضاهاه تقليد اعمال تقليد مش اصليه الاصلي عليه دليل هنا بيقول ايه ال والعمل الصالح له شرطان الاخلاص ان يكون لوجه الله وحده لا شريك له المتابعه ان يكون على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ودون هذين الشرطين لا يسمى صالحا فلا يصعد الى الله لأنه إنما يصعد إليه العمل الطيب الصالح فتكون البدعة حجابا تمنع وصول العمل إلى الله وبالتالي تمنع وصول العبد فتكون حجابا بين العبد وبين الرب بنقول ايه ان المشكلة الكبيرة مشكلة الكبيرة المبتدعة أكثر الناس أعمالا ليه العمل الصالح له لذة يعني لما يجي الواحد يقعد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إيه لا طعم ولا لذة في قلبه فيبدأ يبتدع والبدعة ابتداعه بتخ... لما يحس باللذة دي ويعبد ربنا من أجلها من أجل اللذة يبدأ يدور على حاجة يلتز بيها قلت لكم ان انا في اول آه، عمري مشيت شوية مع الصوفية وشوية مع ومع ومع ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فقال لي ساعتها الشيخ بالليل طفي النور واقفل الأوضة و اقعد قول الله الله الله الله الله الله الله الله وبالمناسبة بنقول ان ذكر الله بالاسم المفرد لا يجوز ما ينفعش تقعد تقول الله الله الله الله او يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ما ينفعش ما ينفعش ليه
ما عملهاش بس كده عشان النبي ما عملش كده وهم بيستدلوا بالقرآن كتير يقول لك ربنا قال في القرآن واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك اهو نقول له اي اوامر في القرآن اللي فسرها النبي يبقى واذكر اسم ربك ربنا قالها لنا في القرآن النبي عملها ازاي قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله هي دي واذكر اسم ربك يبقى ما ينفعش ان احنا نذكر الاسم المفرد الشاهد ايه ان بعض المبتدعه بقى يقول الله الله قال لك اقعد قول الله الله الله الله الله بعد مئة ألف مرة هتلاقي نفسك خلاص الله الله الله الله الله الله الله الله الله بعد مئة ألف كمان لابس أت أت أت أت أت أت. وبعدين سقف الأوضة هيتشال وتشوف ربنا ممكن الكلام ده يحصل على فكرة يا عم فتحي بس مش هيبقى ربنا تبقى ش... انت شايف الشيطان الشيطان يقدر يعمل كده يملا لك الأوضة نور ويقول لك أنا ربكم يقدر يقعد جنبيك ويقول لك أنا النبي بس هيجي على صورة غير صورة النبي هيجي لك مثلا بلحية بيضة ووش منور وكل ولبس أخضر فأخضر مش هو ده النبي لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يستطيع ان يدعي ان يقول انا النبي كذاب ولا بي ولا ما يقولش عشان كتير من الناس يقول انا شفت النبي ده قال لنا النبي شفته ازاي يقول كان ويحكي صورة غير صورة النبي اللي عايز يشوف النبي لازم يعرف النبي احنا وزعنا قبل كده الورقة اللي فيها صورة النبي خدتوها قبل كده ولا ما خدتوهاش لا والله في وصف سيدنا النبي وصف خلقته الشريفة قرته كان ازاي وحواجبه ازاي وعينيه ازاي ورموشه ازاي طيب احنا بنقول- احنا قلنا هنوزع لكم النهارده الصوانه عليها ايه الصوانه دي يا عم حسن؟ دول اللي بتوع الظهر عليها ايه؟ اسيوط ما كانش لا اله الا الله السويس لا اله الا الله يعني اه طيب إيه، احنا قلنا دول هنتحف بيهم بتوع صلاه الظهر عايزين نديهم لهم قبل ما يجي الناس بتوع العصر يعني دي حاجات خاصة لل- للناس بتوع درس الظهر كل أسبوع فإن شاء الله الأربع اللي بعده يديكوا الورقة بتاع اللي فيها وصف خلقته الشريفة صلي عليه صلى الله عليه وسلم الشاهد إيه إن اللي بيدفع المبتدع للابتداع هو لذة العبادة لذة الطاعة هو عايز يلتز أكتر فيبدأ يألف أكتر ونقول له اه دي عباده جميله يقول لك بقى الواحد لما يقعد يقول الله الله الله يحس كده ب قول له اه تحس بس الطريق دي مش موصله لربنا قلناها قبل كده زمان ان واحد يبقى ماشي على الطريق الصحراوي والدنيا حر مولعه وما فيش اي حاجة وفي طريق تاني كده يمين في خضرة وفي مية وفي ناس دكاكين آه، مطاعم يقول طب ما خلينا نمشي في الطريق الحلو ده ايه اللي مشينا في ال... في الطريق الحر ده يقول له الطريق الحار ده هو اللي يوصل لكن الطريق ال- الجميل ده مش هيوصلنا فهمت فلذلك البدعة قد تكون من وجهة نظرك جميلة وممتعة ولكن غير موصلة مش هتفتح لك أبواب السماء فأخطر ما في البدعة أنه كلما ازداد اجتهادا ازداد بعدا يزود في البدعة عمل ويزيد عن ربنا بعد يبعد أكتر كل ما يشتغل أكتر يبعد أكتر كل ما يشتغل أكتر يبعد أكتر ما بيقربش آه، لأنه يعبد الله على هواه فتكون حجابا بين بين العبد وبين الرب لأن المبتدع إنما عبد الله على هواه لا على مراد مولاه فهو حجاب بينه وبين الله من خلال ما ابتدع مما لم يشرع الله فالعامل للصالحات يمهد لنفسه أما المبتدع فإنه شر من العاصي نكتفي على هذا ونسأل الله أن يغفر لنا وتوبوا إلى الله